بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين احنا معانا ورق بس عايز نقراها آه، الورقة اسمها نحو استثمار أفضل لفائض العقد للدكتور مصطفى السيد الشيخ بيقول فيها أو الدكتور بيقول فيها بيقول يسعى المسلم يوميا مع الملايين من إخوانه في مناكب الأرض إعمارا له وإعمالا لمواهبه إنتاجا وإبداعا وبعضهم يضرب في طلب الرزق في أجواء الفضاء وآخرون يركبون متون البحار والأنهار يعملون وكلهم يشتهون غدا أفضل ومستقبلا أجمل لأمتهم وأوطانهم والأمة التي تجعل العمل من مقومات وجودها وهدفا أساسا لها في الحياة لم تحصد بفضل الله ثم بأعمالها إلا مجدا باهرا وازدهارا ساطعا. النهارده احنا عندنا إشكال كبير أوي. ماشي؟ الإشكال ده إن هم بيقولوا إيه؟ الناس على دين إيه؟ ملوكهم. فالناس كلها عايزة إيه؟ فلوس اهم حاجه ايه الفلوس بس ما حدش عايز يشتغل يعني ايه إيه، كان كذا واحد انا اعرف واحد صاحب شركه يقول لي هو جاي لي قبل ما يسال يعرف الشغل انت هتديني كام؟ فالنهارده ده هو الازمه ان قضيه ال- ال- ال- الفلوس او قضيه الماديات مرتبطه بالعمل اشتغل عشان تاخد فلوس تاني حاجة مفيش حد ناجح من أول نجاحه بيمسك إيه؟ لأن لو مسك فلوس طب هيشتغل ليه؟ عشان كده الناجحون هم بيشتغلوا مش همهم الفلوس يعني لما تمسك أي حد ناجح موجود في الدنيا دلوقتي من أهل المادة ومن أهل الدنيا هو بيشتغل وبيشتغل كتير جدا رغم إن عنده فلوس كتير جدا وشغله هو بيجيب له فلوس وهو عنده فلوس وبيشتغل وبيجيب فلوس فتلاقي دايما اللي ما بيشتغلش هو ما بيشتغلش ما معهوش فلوس واللي معاه فلوس هو اللي بيشتغل فالنهارده انت عايز تجيب فلوس لازم تشتغل ولو انت شفت الفلوس اللي معاك مش هتشتغل يعني انت معاك ملايين فانا قلت خلاص انا معايا اللي كفايه كده مش هتشتغل ويوم من الايام الفلوس هيحصل ايه؟ هتخلص يقول له خد من التل ايه؟ اختل فالنهارده قضيه الفلوس لازم تشتغل مفيش مفيش سن للشغل يعني الراجل رئيس امريكا ده عنده كام سنه؟ 82 كم؟ آه النهارده اللي عندنا في في- في- في مصر هنا اللي عنده 40 ما بيقدرش يمشي خشونه وظهره ال- ال- ال- الراجل اللي قبله كان اسمه ايه؟ ترامب ترامب كان كام سنه؟ 76 سنه ليه؟ لان الناس بتوع شغل ناس عمليين احنا مش عمليين احنا اهم حاجه انك انت تاخد القرشين وتتأنتخ ومش عايز مش عايز تشتغل تروح الشغل يعني م- منظر عجيب جدا لما تخرج الصبح كده ماشي منظر عجيب لما ت- وانت بتصحى من النوم، انت مش عايز تصحى من النوم فالناس كلها ما حدش حدش عايز يصحى من النوم ما حدش عايز يروح الشغل وكله رايح الشغل وراح الشغل دايما ما يركب حد جنبك في المترو ولا المواصلات دايما لازم تصحي انت نازل فين؟ لا انا نازل اخر سيبني بس انام مش كلكم كده يا ابني؟ كلكم ذكر رجل والأمة التي تجعل العمل من مقومات وجودها هتلاقي الصحابة كلهم كان بيشتغل سيدنا عمر كان بيشتغل اه كان بيشتغل يوم ويوم يوم يشتغل ماشي وايه واليوم الثاني ينزل ياخ- ياخد الدين اكبر سيدنا أبو- سيدنا ابو بكر لما ولي الخلافه خارج تاجر راح فين؟ تاجر اكل انا وعيالي قالوا له كيف ذاك انت خليفه تجلس ونجعل لك جعلا من بيت المال ستنا عائشة بتقول ما افتقرنا إلا لما تولى الخلافة سيدنا أبو بكر طلع فلوسهم مرضتين ما حدش قال إنه كان فقير لأنه بيشتغل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم عشان يتعلم الصبر وبعدين يتعلم التجارة عشان يتعلم يعامل البشر أنا بقول لهم اللي يشتغل في التجارة يعرف يعامل كل أصناف البشر يعرف يعمل الست والراجل والكبير والصغير والتخين والرفيع والعصب والهادي تاجر ففي الاخر لازم يعمل ايه؟ يبيع له فبيعرف يعامل الناس كلها فالانبياء ما من نبي الا راى بالغنم عشت على ما الصبر شويه غنم بيصبر عليهم وفي ده- تاجر عشان يعرف يعامل البشر فلازم يشتغل وهدفا اساسا لها في الحياه لن تحصد بفضلها بفضل الله ثم بعلمها الا مجدا باهرا وازدهارا ساطعا وحق لامه تكون كذلك ان تكون لها سويعات ترفيه حضرتك شغال يبقى من حقك انك تبقى عندك ساعه رفاهيه واوقات راحه تخلد فيها الى لذوذ او تركن الى صحبه خلي بالك بس من الكلمتين اللي جايين دول يقول لي وحق لأمة شغالين كذلك أن تكون لها سويعات ترفيه وأوقات راحة تخلد فيها إلى الهدوء أو تركن ركز بقى معايا معايا ركز معايا في الكلمتين دول أو تركن إلى صحبة تتعاطى معها نشاطا ذهنيا احنا النهارده احنا لما بنقعد مع اصحابنا كمجموعه عندنا حاجتين مهمين جدا اهم حاجه ان احنا نلعب اما كناش نلعب اهم حاجه نضحك لكن انا لما اقعد مع اصحابي ساعه او ساعتين لازم اسال نفسي انا استفدت ايه حد اداني معلومه جديده حد اداني فكره جديده حد قرا كتاب وقال لي عليه حد قرا حديث وقال لي عليه قال كده تتعاطى معها نشاطا ذهنيا العقل ينمو مصاحبه العقلاء تزيد في العقل ماشي الراجل بيقول ايه بيقول ايه بيقول اربع يمتن القلب كم حاجه قال ومجالسه الحمقى المتعد مع واحد ايه غبي ومسافنه النساء كثره الكلام مع النسوان ماشي والجلوس مع الموتى الاغنياء وذوي السلطان دول موتى قلب فلازم يموت قلب فاضل واحده مش كده فاضل واحده افضل واحده بس انا مش فاكر ماشي يبقى وامه ايه قال معها نشاطا ذهنيا او رياضيا يتجدد يتجدد من خلالها نشاطها الجماعه بتوع التربيه يقول لك انك انت حضرتك قريت شويه فانت محتاج انك انت تعمل نشاط رياضي النشاط الرياضي ده بيعمل ايه بيجدد جريان الدم في الجسم فيديك قوه جديده على انك انت ايه فتلاقي كده معظم الناس اللي بيهتموا بالقرايه بيقعد مثلا 12 13 ساعه يقرا فتلاقي س- يقرا ساعه ويقوم يعمل شويه تمرينات وعنده شويه مشايه وعنده نطاطه وعنده علشان يجدد نشاطه يبقى نشاطا ذهنيا او رياضيا يتجدد من خلالها نشاطه وتنتمي وتتمنى وتن وت- وي- وت- وتتنمع عبرها مواهب قد لا يكون الع- الع- قد لا يتمكن العاملون من اشباعها اوقات الدوام. النشاط الذهني دايما كده حضرتك لما تقعد مع حد قارئ جيد او مثقف او مستمع جيد او متابع جيد فيروح مديك معلوم المعلومه فعلا دي جديده بالنسبه لك المعلومه بتبقى قويه جدا المعلومه بتبقى رسيخه جدا والمعلومه دايما المعلومات اللي بتاخدها من الغير بتثبت عندك لانها بترتبط بترتبط بذهن الشخص فانت شايفه عاقل فيقول لك كلمه خلاص بمجرد انك انت سمعت كلمه خلاص ما بتروحش من دماغك تاني معلومه ما بتروحش منك معلومه تاني خلاص يقول لك وتت... وإيه؟ وتتنمى عبرها مواهب حضرتك ممكن تكتشف على الاخرين عندك مواهب قد لا يتمكن العاملون من اشباعها اوقات الدوام هكذا تكون الحياه السويه سموا عبر العطاء ومثاقفه بناءه في ساعات الترويح والاسترخاء سموا انت بتسمو انك انت بتدي اثنين في ثقافه في ساعات الترويح من ساعات الترويح احنا آه، كان زمان ال- مهاتير محمد ده كان رئيس ايه ماليزيا مش ماليزيا ولا ايه لا لا اندونيسيا ولا رئيس مش مهم المهم مهاتير محمد مهاتير محمد راح مدرسه فكانوا عاملين حفله فايه راح رابط في رجل كل واحد بالونه وقال لهم عايزين نشوف اطول واحد يحافظ على البالونه فبدا كل المدرسين يجروا ورا بعض ويفرقعوا الايه قال لهم انا ما قلتش كده انا قلت حافظ على ايه فليه محافظه على البالونه افساد بالونات الاخرين فدي ثقافه فكره جديده ان مش القضيه ان انا عشان اوصل لازم اوصل على حساب مين الاخرين لان هي دلوقتي احنا عندنا اشكال ان اي حد فينا عايز يوصل دايما عايز يوصل على كتاف مين الاخرين يعني في مدير فانا عشان اوصل مدير اهم حاجه شيلوا لي الراجل ده من هنا فبيعمل كل الحيل عشان يعمل ايه لما توصل وهو موجود يبقى انجح منه ويروحوا منزلوه هو الرأسمالية قائمة على كده الرأسمالية قائمة انها مش مرتبطة بسن ولا مرتبطة بخير مرتبطة بتفوق وقدرات وامكانيات امكانياتك تخليك مدير هتلاقي كده تلاقي كانوا بيتكلموا على ماكدونالدز بيتكلموا على ايه ماكدونالدز كم فرع حوالين العالم اللي انا فاكره 52 الف فرع حوالين 252 الف فرع حوالين العالم فماكدونالدز تلاقي المسؤول عن اكبر فرع من الفروع كله عنده 18 سنه تلاقي كل اللي شغالين في الفرع 16 سنه ايه السر في ماكدونالدز ماكدونالدز لما حب يعمل قال لك انا عايز اتميز فبدا يعمل كل حاجه بحيث ان هو مش محتاج اي خبره لان دايما الخبره معناها فلوس يعني انا لما بجيب واحد عنده خبره 10 سنين هديله قيمه كام انا هجيب واحد ما عندوش خبره خالص هديله اقل منه العشر فماكدونالدز بدا يعملوا ايه بداوا يخترعوا كل حاجه قال لك احنا عايزين يبقى الايه الخلطة موحدة فبدأت تتعمل الخلطة على مستوى العالم كله في مكان واحد ويتوزع من العالم كله ما كان الايه الخلطة حضرتك بتروح لو رحت أكبر فرع في أمريكا ماشي وأسوأ فرع في شبرا البلد كمية بطاطس واحدة ليه؟ لأن هو لما بيفتحوا الفرع بيعملوا إيه؟ بيروحوا مديله عبوة البطاطس اللي بتعبي البطاطس عبوة البطاطس دي على مستوى العالم إيه؟ موحدة ماشي درجة التسوية بتاع البطاطس هم مدينه الزيت ومدينه درجة معينة فكل حاجة هم مش محتاجين خبرة انت خش دوس على الزرار المكنة تسوي لك البطاطس طلع البطاطس عبي البطاطس بتاعتي حط كمية الكاتشب بالكمية حط حط خلاص كل حاجة فتلاقي عندهم ما عندهمش اي مش محتاجين اي خبرة هو ما بيعملش حاجة كل حاجة جاية له ايه جاهز فالنهاردة احنا عايزين نبقى ايه يقول لك ايه هكذا الحياة السوية سم سم ايه سموا سموا عبر العطاء مثاقفة بناءة في ساعات الترويح والاسترخاء النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فيسألهم ها في شجرة مثل المسلم كمثل ايه شجرة كلها نافعه مثل المسلم كمثل النحله التاني ان الرسول ضرب مثل المسلم كمثل الشجره مش عارف تاخد من ايه وتاخد من ايه سيدنا عبد الله بن عمر كان قاعد فبداوا يتكلموا عن شجر البديع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وقع في قلبي انها النخله فقعد في اختبارات النبي صلى الله عليه وسلم الصبح من اصبح منكم صائما من اصبح منكم من من تبع جنازه من عاد مريضا من تصدق بصدقه عشان تبقى القعده ايه مثقفه مش قاعده عاديه تعالوا نتساءل أو نسائل أنفسنا أن نحن ذلك في حياتنا بشطريها العامل والمستريح يقول لا أنكر ابتداء أنه يوجد بيننا من حولوا ساعات العمل بفضل الله ثم بفضل ما طلع عليهم التربية حولوها إلى زيادة في رصيد حسناتهم وإلى نتاجات, فكر نتاجات فكرية أو مادية استفاد منها البلاد والعباد لكن احنا عندنا ناس بتشتغل لأن طبعا إيه إن هم بيتكلموا عن الشغل الشغل ده عبارة عن إيه حشرات حضرتك قاعد اسير من ساعه ما يبدا الشغل لحد صاحب العمل كلفك بعين فالعمل ده لازم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان ايه يتقنه عشان كده احنا بنركز على الناس الملتزمين انك انت لما تكون في مكان شغل لازم تبقى مبدع متقن بحيث ان يقولوا ان الراجل ده دين ودينه باين فين في شغله فتكون شهاده للدين لا شهاده عليه على الدين يقول لك ان الراجل ده كويس يا ريت كلكم تبقوا زيه فالنهارده بيقول لك اهو ان الراجل ده ايه العامل ان هو حول ساعات العمل بفضل الله ثم بفضل ما طبع عليه من تربيه الى زياده في رصيد حسناتهم كان معايا انا واحد زميلي زميلي ده كان موجود اي حد عايز اي حاجه في اي خدمه يخدمها له في المدرسه ترميه في اي حته يشتغل تحطه في اي مكان يشتغل اي حاجه ينتج كان اي حد يحب يشتغل معاه اثنين كما يوجد بيننا من حول ساعات الترفيه والاسترخاء إلى وجه آخر من وجوه الحضور للمسلم المنتمي إلى عصره ومجتمعه انتماء مشاركة وتعاونا على البر والتقوى تفكر التدبر في كل دقيقة وكيف تم يملأ وكيف تملأ بما يكفل عائدا مجزيا ومردودا مربحا وذلك عندما يوفق في قضاء ساعات راحته مع فئة من الناس تتبسط بغير السفر حضرتك عندك وقت انا كنت لسه بقول لل- في خطبه الجمعه ان اسوا حاجه موجوده في عصرنا الفراغ ان الرسول قال نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس ليه الصحه والفراغ انا كان معايا جدول الجدول ده آه، بيقول لك آه، اذا حفظت القران آه، هو بس قديم شويه اذا حبيت تحفظ القران آه، لو حفظت قد ايه في قد ايه تحفظ القران في قد ايه ماشي القران بيقول لك ايه بيقول لك اذا حفظت في اليوم ثلاث ايات تحفظ القران في خمس سنين و10 اشهر و13 يوم اذا حفظت كل يوم كام ثلاث ايات فالثلاث ايات دي يعني قل هو الله احد هتاخد معاك قل هو الله احد تاخد وقت الكوثر للثلاث ايات قل هو الله احد اربع ايات صح كده ان ان اعطيناك الكوثر فصل بك يا محمد مشاك ثلاث ايات ثلاث ايات دول هياخدوا وقت قد ايه؟ الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين ثلاث ايات خد معك قد ايه؟ اذا حفظت اربع ايات بتحفظ القران في اربع سنين 14 و24 يوم اذا حفظت خمس ايات تحفظ القران في ثلاث سنين وست اشهر وسبع ايام اذا حفظت في اليوم ست ايات تحفظ القران في سنتين و11 شهر واربع ايام اذا حفظت سبع ايات تحفظ القران في سنتين وست اشهر وثلاث ايام اذا حفظت ثمان ايات تحفظ القران في سنتين وشهرين و12 يوم اذا حفظت تسع ايات تحفظ القران في سنه و11 شهر و12 يوم اذا حفظت 10 ايات تحفظ القران في سنه و9 اشهر وثلاث ايام اذا حفظت القران في اليوم 11 ايه تحفظ القران في سنه و17 وست ايام اذا حفظت 12 ايه في سنه و15 و15 يوم اخر حاجه موجوده عندي آه، اذا حفظت في اليوم وجهين تحفظ القران في 10 اشهر وست ايام اذا حفظت كل يوم المصحف ورقه ورقه ورقه واحده تحفظ القران في في 10 اشهر وست ايام فتخيل لو انا مليت فراغي بالشكل ده حفظت كل يوم وجهين بقيت حامل الايه؟ القران والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللي ناهي من الناس اهلين هم اهل الله وخاصته قيل من هم قال اهل القران هم ايه اهل الله وخاصته فالنهارده تخيل كده الشيخ بيقول لك اهو ولذلك عندما يوفق في قضاء ساعات راحته مع فئة من الناس آه، وإيه- إيه بيقول ايه بيقول اه بيقول ايه كما من حول ساعات الترفيه والاسترخاء الى وجه اخر من وجه الحضور المسلم الحضور المسلم المنتمي الى عصره ومجتمعه انتماء مشاركه الست مكتبه عرض الحائط كده لفت الاوضه كده قالت جوزي قرأ هذه المكتبه في ربع ساعه كل يوم ايه ربع ساعه كل يوم ايه حضرتك لما تمسك مجلد هتقولي المجلد ده ايه كبير ما تبصش على المجلد انت امسك المجلد كم ورقه 450 450 لو انت قريت كل يوم 15 ورقه تعرف قد ايه في شهر لو 900 قريت في شهر يبقى كل يوم كام 300 ورقه 30 ورقه 30 ورقه ياخد قد ايه ربع ساعه وبتركيز وتكتب فوائد وتعلم فبيقول لك اهو حولوا ساعات الترفيه والاسترهاء إلى وجه آخر من وجوه الحضور للمسلم المنتمي إلى عصره ومجتمعه انتماء مشاركة وتعاونا على البر والتقوى كان عندي واحد صاحبي بيجتمعوا أربعة بيجتمعوا إيه؟ أربعة بنجتمع كل مرة كل أسبوع مرة كل إيه؟ أسبوع ونتفق هنمسك أربع كتب في أول الشهر أنت كتاب وأنت كتاب وأنت كتاب وأنا كتاب في الأسبوع الأولاني أنت تلخص لنا الكتاب اللي أنت قريته وتدينا ملخصه في ورقة ثلاث أربع ورقات وأنت تشرح لنا الكتاب كله الاسبوع اللي بعده انت الاسبوع اللي بعده انت الاسبوع اللي بعده انا معنى كده ان انا في الشهر بدل ما اقرا كتاب واحد قريت كام كتاب أربعة وبعدين أنا في الأسبوع بتاع قراية الكتاب بتاعي قريته الثلاث أسابيع تاني قريت ثلاث كتب ثلاثة وأربعة سبع كتب وقعدت أنا وأنت ساعة نتناقش لخصت لي كتاب في إيه؟ في ساعة أنت استفدت لان طبعا في قرايه ان انا اقرا ليا دي شيء ان انا اشرح للناس ده ايه شيء تاني خالص كون ان انا حد بيسمعني ويناقشني لازم ابقى مركز لان انا عارف ان هتسال فخلي بالكم من الكلام ده وتفكر وتدبر في كل دقيق- دقيقة وكيف تملأ بما يكفل عائدا مجزيا ومردودا مر- مر- مر- مريحا عائد مجزي ليا وذلك عندما يوفق في قضاء ساعاتي راحتي مع فئة من الناس ركز بقى في الكلمتين اللي جايين دول كلام صعب ولا حاجة؟ شوية أفك شوية كلام سهل ركز بقى يا عم معايا في الكلمتين اللي جايين دول عندما يوفق في قضاء ساعات راحته مع فئة من الناس تتوسط بغير استهتار احنا النهارده حضرتك عشان تشوف انا بقول لهم في قفه موجوده ما بقاش في وقار ان الراجل في بيته مش وقور مراته ما بتحترموش لانه ما عندوش وقار عيل صغير تلاقي صاحب الشغل كان زمان صاحب الشغل يخش شغله كله يقف على رجل محدش بيقف الراجل داخل لحد بيحترم لانه مش محترم الاب في البيت الوليه فرده رجليها والواد نايم مرمي على الارض وهو داخل مفيش التوقير ده ليه؟ لان هو بيتبسط باستهتار فالنهارده انا عايز اقعد مع فيلم اما نهزر ونضحك ما يبقاش مخل بالايه؟ بالمهابه والقدره احنا بنضحك بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل, قيل له انك تمزح قال ولكني لا اقول الا صدقا فما تقللش من قيمتك اما تبقى انت بتهزر تبص تلاقي الاخ كبير وقيمه وقدر وقاعد بيهزر في كلام بمنتهى ال- كلام سامج كده وفي سفاله لا لازم لما تهزر ما تتخطاش حدودك واللي يهزر معاك ما يتخطاش حدوده مراتك ليها حدود ابنك له حدود صاحبك له حدود مديرك له حدود مدير يتكلم ده اخرك عندي خلاص يبقى تتبسط بغير استهتار وتتحادث بغير اسفاف يعني ايه دلوقتي اصبحت ظاهره الواد بتبقى آه، تبقى ماشي فتلاقي الواد بيقول له يا- يا ابني اقول له انا ازاي ترضى ان يشتمك بامك كده يقول له ما هو قليل الادب ما يقول لي ما هو قليل الادب قلت له لا مش هو قليل الادب انت قليل الادب لان انت اللي جم- جبت لامك شتيمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر ان يسب الرجل ابويه قيل ويسب أو يسب الرجل أبويه قال نعم تسب أبيه وأمه فيسب أبوك وأمك يبقى مين السبب انت ما انت شتمته مش شتمك او انت سمحت له انه يشتمك طب تسمح له يشتمك ليه جه يشتمك لا كده خلاص هذا فراق بيني وبينك لا تخلع العذار في مزاحه الكلام العذري المؤدب ما يتعداش لا تسقط لا تسقط الحياء في لهوها النهارده في ناس لما تتكلم يعني كلام صعب جدا احيانا بتروح في مجالس فتسمع كلام صعب جدا يتقال احيانا الستات تيجي تسالك اسئله صعب جدا تتسال انت صعب تسمعها واحده بتسالني سؤال لا انا ما ينفعش اتسال كده وما ينفعش ارد على الكلام ده وما ينفعش اسمعه اصلا تتهادى الكلمة الطيبة ال- الراجل لما سئل آه، هارون الرشيد أظن كان سئل يعني إيه- ايه اللي إيه- ايه اللي بتحبه يبقيك في الدنيا قال محادثة أناس ينطقون أطايب الكلام كما تنطق أطايب الثمر حضرتك تقعد مع ناس كده فهو عمال ينقي لك عم ايه زي من افضل المانجا يجيب لك مانجا ويقول لك دي احلى مانجا دي بتاعتك انت ودي الكمبيوتر ياخدها منك فهو بينقي لك يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديك حديث عمرك ما سمعته قبل كده يقول لك قال الامام الشافعي ويديك كلمه في منتهى الجمال يديك حكمه انت ممكن تبقى سمعتها بس من جمالها عايز تسمعها تاني وتالت ورابع تتبادل الافكار التي تفتح للامل ابوابا ال ال ال الناس دي بتنقي الافكار في واحد يجي يقول لك انا عندي فكره فتبدا تركز فتكتشف ان الفكره دي حاجه جديده انت عمرك ما سمعتها في حياتك او انت كان عندك مشكله وجت الفكره دي حدت لك مشكله يجي يقول لك لما تيجي تقرا كتاب تقرا ازاي يجي يقول لك لما تحب تجمع معلومه تجمعها منين لما تحب تستفيد من حد تستفيد منه ازاي توصل من اليأس مثلها فكرة فتحت لك باب جديد قفلت باب يأس يحضرهم ثمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ثمرا في مصالح المسلمين لحد ما يتخيل كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه الثلاثه قاعدين بيثمروا الثمر ده الكلام بعد العشاء ممكن يكونوا يتكلموا في ايه؟ في مصالح المسلمين ممكن يتكلموا في ايه في مصالح المسلمين؟ فتبدا تتخيل تبدا تتخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يزورك صلى الله عليه وسلم وقعد يتكلم معاك ممكن يتكلم في ايه؟ يعني ايه لما انت لما بيجي لك حد من المشايخ الكبار فانت مش ما اتعودتش انك تبقى مؤدب قوي كده فما تلاقيش كلام تقوله فلازم تتمرن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول انه لم يعد له ارب في العيش لولا محادثه اهل الفضل والمرور يقول ان انا مش عايز اعيش خلاص الا عشان اكلم مين اهل الفضل والايه والمرور اهل الفضل اهل ال... اهل, أهل المكانه العاليه من الناس المروءه المروءه الشهامه ان مثل هذه النماذج المباركه جعلت من لقاءات الترفيه والسفر مدارس تبث الكلمه النافعه حضرتك احيانا بتخش على صفحات كده موجوده على على وسائل التواصل الاجتماعي فتلاقي الشيخ كاتب كلمه لا الكلمة دي هو الراجل ده عارفني وبعتها لي وهي مناسبة ليا جدا في, في الوقت ده تنزل تلاقي صفحته كلها أفكار أنا أحب الراجل اللي يكتب من فكره وما يبقاش ناقل فيبان عليها إن هو مجرد إن هو كتب من فكره فأنت تاخد دي وتشبع من المعلومة دي جعلت من لقاءات الترفيه والسمر مدارس تبث الكلمة النافعة في واحد كده متخصص يروح عامل لك رسمه بايه؟ بايديه كده رسمه كروكي بايده وباين خطه جميل ومع قلم ازرق وقلم احمر وقلم اسود ويكتب لك كده فانت تستمتع جدا بالحاجات دي وتضخ الخبره الناضجه لدلاسها لانها لم تفهم الترفيه تحررا من المسؤوليه النهارده السنت تيجي تقول لك بص انا رحت قعدت مع اصحابي وخربنا الدنيا الراجل قعد مع اصحابه فاتكلموا في كل حاجه الا حاجه مفيده كل قعدتهم كلام عن النساء وكلام عن الأكل وقالوا ليس من المروءة أن يكون كلام الرجل في فرده أو في بطنه أو لبسه عيب قوي لما تبقى راجل وذا قيمة وكل كلامك على النسوان كلام النسوان ده يتساب لمين؟ للنسوان خلاص وتحللا من الفضيله مرددة مقولة جاهلية ومأثورة شيطانية ساعة لك وساعة لربك النهاردة كتير يقعد في مجلس كده فتحرر من فضيل قمة قلة الأدب كل النكات سافلة كل النكات كذب كلها خداع كلها مكر كلها مقالب دلوقتي بقى أكتر حاجة موجودة سواء على التيك توك أو اليوتيوب مقالب والمقالب دي بتخض والنبي نهى عن إيه؟ ترويع المؤمن ترويع يعني ايه تخضه فكل المقلب كده تعمل في مقلب تخضه فده نهي الحاجة الثانية ربنا قال كده ولا يسخف قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون فكل قعدتنا أصل فلان عمل أصل فلان قال وكله هذا ده سخريه انك انت تقول واحد مش عارف منين واحد صعيدي عمل فانت كده بتغتاب كل الصعايده وعشان تغتاب الصعايده النهارده الصعايده معديين ال 50 مليون فلو كل واحد خد منك حسنه يبقى خدوا كام 50 مليون ده حاجه انت كذاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ايه لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي فاللي قاعد طول النهار آه. واحدة لك أنا عايز أضحك حد يقول لي نكتة فتكتشف إن في خمسين ألف نكتة عشان إيه يعني عشان هي عايزة إن شاء الله معناها ضحك سعى لك وسعى لربك دي اتقالت ازاي واتقالت فين سيدنا حمضان بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا عن الجنه والنار فيقول فكأن الجنة والنار ايه فراح لمراته فبدأ يضحك مع مراته راح الأرض بتاعته فبدأ يزرع فالقلب اللي كان موجود هنا مش القلب اللي موجود هنا يقول لك أنا مش مستريح أنا مش مبسوط أنا عايز قلبي وأنا بزرع زي قلبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ساعة وساعة ساعة بتصلح بيها شؤون دنياك انك انت بتشتغل تاكل من حلال عشان تعيب في نفسك عشان تاكل انت ولادك من حلال عشان ما تشحبش من حد وساعة ربك انك تعبد ربنا ما قالش ساعة تتحلل من الدين وتتحرر من الدين وتتحرر من العبودية لا ما كانش الكلام ده أو دعم قيصر قيصر الملهلة لم تفهم الترفيه إلى رفقة سوء رأت في الحياة عبئا والعمر هما جاثما على الصدر فتمنى فتفننت في التخلص منهما والتحلل من مستلزماتهما النهاردة هي فهمت ايه ان الترفيه انك انت رفقة سوء العياء احنا مش عايزين نعيش بقى احنا عايزين ندفع نفسنا احنا عايزين ندلع احنا عايزين نعيش كل كلمة يقول لك احنا عايزين نعيش طب ما هنعيش ما خلقت الجن والانس الا هي دي الحياة الراجل قال ايه قال ان لفي نعيم لو يعلمه الملوك وابناء الملوك لجالدون عليه بسيوف ايه النعيم هو نعيم العبوديه شيخ الإسلام قلنا في الدنيا جنة من لم يدخلها ما يدخل جنة الآخرة جنة العبودية جنة الذكر جنة الطاعة فمش تحلل رفقة سوء رأت في الحياة عبئا والعمر هما جاثما على الصدر فتفننت في التخلص منهما والتحلل من مستلزماته يقول لك بس يشرب يقول لك اشرب عشان تنسى هتنسى ايه ما انت بعد شويه هتفوق وتفتكر ودي عليك بيتكلموا في المعصية بيقولوا ايه ذهبت لذتها وبقيت تبعتها انت عصيت ربنا اللذة فين فضلت ايه تعالى يوم القيامة ها من شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الاخرة لا يزني الزاني وهو مؤمن لا يسرق الرجل السرقة او النهبة تطلع أعين الناس عليها وهو مؤمن لم تفهم الترهيب هروبا لم, ترف... لم تفهم الترفيه هروبا إلى العكوف بين ركز بقى الكلمتين دول بين متحدث عليم اللسان فارغ الجنان كل الممثلين كده هو ايه عليم اللسان بيتكلم كذا جدا فارغ الجنان قلبه فاضي اختزل الحياة بساقة النكات والقهقهة العابثة التي رأت في سخف القول والعمل سقفا للعيش ومضمارا للهو والطيش الممثل اهم حاجة عنده لما تروح كده مسرحية كمودية هو اهم حاجة عنده انك انت تضحك ما يعرفش ليه وازاي بس مسخر كل قدراته العقلية وكل قراءته وكل ثقافته لان انا قعدت مع مسلمين فهم مثقفين فهو مخ... كل ثقافته عشان حاجه واحده انك انت ايه تضحك يبقى ها لم تفهم الترفيه هروبا الى العكوف بين يدي متحدث عليم اللسان فارغ الجنان قلبه فاضي اختزل الحياه بايه بساقه النكات الراجل يقول لك ها يرص لك كده 100 نكته بطاقة النكات والقهقهة, والقهقهة العابثة التي رأت في سخف القول والعمل, والعمل سقفا للعيش وإضمارا للهو والطيش لم تفهم الترفيه هروبا من الأسرة احنا عندنا دلوقتي إشكال كبير أنا, أنا كنت بحضر خطبة اسمها وليسعك بيته وليسعك بيته كله بيهرب من البيت طب حضرتك لما تهرب من البيت مين اللي هيصلح المرأة يعني هي ستنا عائشة رضي الله عنها صلحت بالنظر إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ركعة يقرأ فيها بآية واحدة أنت عزمهم فإنهم عبادك هي بقى تصلي ركعة بآية واحدة فمن علينا ووقانا عذاب السموم هي دي التربية بالقدوة لما مراتك ما بتشوفكش أصلا انت تيجي من الشغل تنام لك نص ساعة تنزل تقعد على القهوة تطلع تنام تروح الشغل فأصبح البيت له وظيفتين اتنين مطعم وفندق طب مين اللي هيصلح الزوجة طب مين اللي هيصلح الاولاد فهروب اهو يبقى لم تفهم الترفيه هروبا من الاسره احنا على القهوه ليه يعني الواحد يتعجب كده لما تبص تلاقي النهارده بقى الساعه 6 الصبح رايح الشغل والناس ايه قاعد على القهوة. طب قاعد ليه انت راجع مثلا انت احيانا تصلي الفجر بره رايح تصلي وانت رايح تصلي الناس قاعده على القهوه قاعده ليه بتعملوا ايه فين بيوتكم فين عيالكم الراجل واخد السندوتشات بيفطر على القهوه بتفطر على القهوه فين فين مراتك هروبا من الاسره وحقها في اوقات تاخذ من الاب تجربته كما يلقي الاب السمع الى افكار ورؤى ابنائه وبناته لا يتركهم تحتبس الكلمات في صدورهم والاسئله في عقولهم يغيب عنهم وعن زوجته ليحل محله ياس طاغ او رفيق سوء او رفيق سوء باغ او جلوس الى قنوات فضائيه تتسمر اعينهم في صورها يلتهمون سمها الرعاف ثم الضعاف وفكره القاتل حضرتك الاب هرب طب ال- الولد محتاج خبره ابوه يعني إيه- ابني كان رايح يعمل ورقه في الحكومه فانا قلت له يا ابني انا كان نفسي حتى اكتب على الفيس قلت له دايما لما تروح الحكومه عندك ثلاث حاجات لازم تعملهم اول حاجه لازم تروح بدري لازم يبقى معاك فلوس كتير يعني الموضوع بتاع ب 50 تبقى معاك 200 لان طبعا بتوع الحكومه ممكن يعملوا فيك ايه؟ اي حاجه ثلاثه ما تبقاش لوحدك لانه ممكن يقول لك اقف هنا بعد شويه يقول لك هات لي حاجه على ما ترجع ما ترجع الدور من الاول تاني فتوقف واحد مكانك وتروح فدي خبرات ابنه هيجيبها منين؟ فاحنا محتاجين الخبرات دي ان الاب يبث خبراته لمين؟ لابنه ابنه ما كده تقول له لا ما تعملوش يا ابني لو عملت في غلط كذا وكذا اعمل ده يبقى احسن منه في كذا وكذا خبراتك في المذاكره خبراتك في التعامل مع الناس خبراتك في الحياه كما يلقي الاب الى سماع افكار ورؤى ابنائه وبناته ال- العيال عندنا تاثروا بوسائل التواصل الاجتماعي فالعيال دماغهم ايه ضربه مين اللي هيقيم الرؤوس دي اب اب شفوق اب حنون لا يتركهم تحتبس الكلمات في صدورهم والاسئله في عقولهم لان طبعا العيال عندهم اسئله عجيبه وغريبه والاسئله دي لو اتسالت لحد ثاني ممكن يظن فيهم ظن السوء يغيب عنهم وعن زوجته ليحل محله ياس طاغي مفيش اب او رفيق سوء باغي ولد خد البنت بنت خدت الولد راجل خد الزوجه دلوقتي معظم اللي بتطلب الطلاق اتخدعت في وسائل التواصل الاجتماعي في واحد قال لها انت حلوه انت جميله وجوزها عمرها ما قال لها انت حلوه ولا جميله او جلوس الى قنوات فضائيه تتسمر اعينهم في صورها قاعدين يتفرجوا على المسلسلات النهارده المسلسل التركي بقى كام 300 حلقه دلوقتي يا ابني طابور ده ولا مش عارف اسمه ايه كام حلقه اه كلكم ما تتفرجوش صح كويسين جدا يلته- يلتهمون سمها الزعاف وفكرها القاتل النهارده لما تطلع واحده آه، آه، تقول لك اصل هو آه، الرضاع ما ينفعش الا يبقى باجر فكان النهارده واحد رد عليها رد لطيف جدا قال لها هو ربنا سبحانه وتعالى مديك اللبن اللي في صدرك ده عشان نعمله زبادي يعني احنا ولا ايه؟ فده سم زعاف وانتحارا لم تفهم الترفيه استقالها من معاني الامور فين الهمم وانتحارا بطيئا عبر غير مباشر من تبعات الحياه الاب بيهرب مسؤوليه ها عايزين ايه مراته تقول له احنا عايزين كذا هات انت انت اهم حاجه عايز ايه الفلوس فاصبح وظيفه الاب الوظيفه الوحيده انه ايه فلوس مورد مال والابناء هو داخل باصص على حاجه واحده باصص على ايه على جيب الاب والام والزوجه بقى جد- لان الاب تخلى عن مسؤولياته وانتحارا بطيئا غير مباشر من تبعات الحياه حتى صار هؤلاء القوم يقدمون الاستراحه على البيت يروح يقعد في اي حته ما يقعدش في البيت ينام في الشغل يعني م- م- كنت انا في زمان فجاه ان في المدرسه كده في ناس بتنام في المدرسه ازاي بتنام في المدرسه بيتك فين؟ الواحد بي- جاي بالعافيه ومش عايز يقعد وروادها على الأسرة والحياة الهار ورو- وروادها يقدم الاستراحة على البيت وروادها على الأسرة النهاردة هو يفضل يقعد طول الليل مع أصحابه وممكن يبات في القهوة ويطلع على الشغل لكن ما اقعدش مع الباطل والحياة الهاربة من كل التزام جاد على الحضور الذي تتحقق به ومعه أحداث أهداف الحياة حتى إن بعضهم لا يحسب أنه إنما خلق عبثا للعيش بلا دور سوى حضور باهت على هامش الحياة معطلا فيها عقلا هو كل دوره انتوا مش انتوا عايزين فلوس خدوا اللي انتوا عايزين تبعدوا عنه محدش يقول لي عايز حاجه محدش يقول لي عايز يقعد معاك محدش يقول كانوا بيحكوا حكايه كده بس الراجل ده كان في الشغل الراجل ده كان بيشتغل فابنه بيساله بابا قال له انت بتشتغل وتكسب كويس قال له اه قال له هي الساعه بتاعتك بكام فقال له يا ابني ده سؤال غريب قوي يعني قال له بس معلش قول لي فقال له الساعه بتاعتي ب 20 دولار بس فالواد قعد شويه كتر كده وبعدين قال له بابا ممكن تلف 10 دولار ليه يا ابني؟ قال له عايزهم منك خدهم بعد كده راح مطلع 20 دولار لابوه وقال له خدهم واقعد معايا ساعه ليه؟ لان الاب دوره خروج انتوا عايزين فلوس خد فلوس يعني انا كنت قرات كده عن بيت مصر هنا راجل غني الراجل الغني ده هو ابنه معاه في البيت وما بيشوفوش بالشهور ومراته معاه في البيت بيشوفها في المناسبات الرسميه هو طول حياته في الشغل وهنا وهنا حتى يعني هي القضيه النهارده كنت بتكلم عنها القضيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في الدنيا هم فرق الله عليه شمله وجعل له في كل واد مال فهو له في اليونان مشاريع فبيسافر يمنن اليونان رجع ما لقاش مراته مراته مهم مع اصحابها في النادي انت فين انا في النادي طب انا جيت طب انت عايزني في حاجه لا انا غير هدومي عشان عندي شغل راح الشغل قعد يومين فهو لا بيشوف مراته ولا هي بتشوف ولا هو يشوف ولا هو يشوف ولا حد بيشوف حد ولا حد ايه يشوف حد حتى ان بعضهم لا يحسب انه انما خلق عبثا للعيش بلا دور سوى حضور باهت على هامش الحياه معطلا في عقله يقعد مع الولد ما بيفكرش هو دلوقتي اصبح الاب ماسك التليفون وكل عيل ماسك التليفون وما فيش لغه حوار بينهم خالص معلقا رجولته بخيوط العجز واللامله انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده ما حدش يطلب مني دي امكانياتي مؤكدا حضوره بتثاؤب مكدود عيناه باتت مواني موانئ للذباب وروحه ملاعب لجيوش الياس والاحباط الاعصاب عماله تغلب انا ما اقدرش اعمل لكم حاجه انا داخلي معلش الا كده فمعمص عينه على طول وهو يائس من الحياه لم تفهم لم تفهم الترفيه سخرية لاذعة من الأصلاح المصلحين الشعب المصري مميز جدا ان هو اي مشكلة بيحولها لنكتة ويقعد يضحك ده مش حل الحل المشكلة انك انت ايه تواجه المشكلة وتقعد تناقش الاسباب والحلول مش تضحك ما انت لما تضحك المشكلة بتعديش هي بقت ايه مش نكتة واضح فاحنا مش حياتنا كلها ضحك مش اما انت بتضحك تهرب زي اللي بياخد مخدرات ده اللي بياخد مخدرات ده بيعمل ايه عايز ينسى كنت قابلت واد قال لي بص يا عم الشيخ لقيته ماسك سجاره قال لي انا عايز انسى قلت له طيب ما الواحد لما يبقى عنده مشكله يفوق ويركز ويحلها ولا يهرب قال لي لا يهرب قلت له المشكله ما اتحلتش اما انت عندي مشكله تسطل ولا فوق لما تروح له دكتور ويديك برشام عشان تنام تقول لا انا مش عايز انام انا عايز اصحى اصل مشاكلك مش هتتحل وانت ايه وانت نايم لازم تفوق عشان تحل مشاكلك لم تفهم الترفيه لم تفهم الترفيه سخرية لاذعة من الأصلاح والمصلحين والجد والجادين بل رأت في الترفيه والثمر فرصا لرفعه إلى مستويات الجد من خلال دعاء لحاكم ومحكوم بالتوفيق والنجاح أو من خلال جمع بعض المال تفك به أزمة مأزوم النهاردة أنا جالي واحد عندي مشكلة مش مشكلتي إن أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة لا أقدر أنا النهاردة لو جالي واحد عنده مشكلة أنا اديته 10 جنيه وخدت من كل واحد 10 جنيه ولميتهم جنيه حلينا مشكلة أو حلينا جزء من المشكلة لكن كون ان انا اهرب من المشكله انا ما عالجتش مشكله ولما يبقى عندي مشكله بعد كده مش هعرف احلها لان انا هربت من المشكله الاولانيه او التداول في طرائق النحس النصح لمنحرف ضل الطريق قابلت واحد منحرف ايه المانع اني اقعد معاه واكلمه ازاي نحل مشكلتك وهكذا كانت أوقات الترفيه استمرارا لأوقات الجد واستكمالا لساعات العمل إذا كان الناس يتداعون لشهود صلاة الجنازة على ميت مات فما العمل إزاء شريحة كبيرة من أفراد الأمة باتوا أحياء أمواتا في كثير من أفراد الأمة أصبحوا وهم حاضرين هم إيه أموات هم إيه أموات وأصبحوا حاضرين غائبين هو موجود ومالوش لازمه هو كأنه ايه هو موجود بس كأنه ايه غايب هم مشوا انفسهم ملوش دور النهارده احنا لما نبقى موجودين في المسجد كده كل واحد مننا لازم يبقى له دور الاثر ما خلاص يا اربع يا عاد. الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا الي جمع الحطب وان كان الحديث لا يصح اصلا مش حديث بس الفكرة صح أنا لازم يبقى لي دور في أي حاجة ليا دور أنا هعمل إيه في المسجد واحد بنقول واحد بيصلح الكهرباء واحد بينظف حمامات واحد بيكنس المسجد واحد بيعمل واحد بيعمل أنا أعمل إيه قولي لي دوري إيه ما ينفعش ما يبقاليش دور أي حاجة عجبين بها غير ربنا أو همشتهم ثقافة الإقصاء التي تجرعوها توارثوها من أسر لا تمسك علما ولا تنبت قيما هو كل دوره في الحياة يروح الشغل الصبح يجي من الشغل ينام عشان يروح الشغل ثاني يوم هو ده كل دوره في الحياة لا ده ما ينفعش يبقى دور لازم يبقى له دور في البيت كتير من الآباء ملوش أي دور هو كل دوره إن هو بيروح يقعد ياكل وينام مكانه في كتير من الآباء بينام مكان ما بياكل ويقوم الصبح بنفس اللبس ويروح الايه الشغل لا احنا بنقول احنا بنربي اولادنا على كده ان حضرتك الخروج له لبس القعده في البيت لها لبس النوم له لبس عشان ما تبقاش انت طول حياتك بلبس واحد اذا كان شريحه تعيش في الحضيض واخوانهم من شياطين الانس والجن يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون يوهمونهم انهم يحسنون صنعا وانهم في قلب الحياه والحق انهم لم يدخلوها الا بشهواتهم ولم يحضروا الا في اطرافها النائيه كل هم شهوته فده ايه ان هم الا كالانعام بل هم ايه اضل هؤلاء الذين ارتضوا من الغنيمه بالاياب ومن الحياه بالفتات هل هؤلاء ضحايا أم خاطئون براء أم مسؤولون هم هل هم نتاج الثقافة الزائفة هل هم دلائل ساطعة على إخفاقنا وإخفاق المؤسسات العامة والخاصة في استيعابها في استيعابهم وهل حسبنا أن نطرح السؤال فقط أو نشخص الأوجاع فحسب إن ذلك فهم ولكن الأهم أن ننتفض انتفاضة نفسية وعقلية لمواجهة الناس والهدر في هذه الشرائع كل واحد مننا لازم يدعو النهارده في ناس كتير جدا ما بتعملش اي حاجه تضرب ربنا ما بتصليش هي عايزه حد ياخد بايديها فليه انا ما اكونش الوسيله اللي اخد بايديهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ان نشخص الاوجاع فحسب إن ذلك فهم ولكن الأهم أن ننتفض انتفاضة نفسية وعقلية لمواجهة النفس والهدر في هذه الشريحة وأطرها على الحق من خلال الوسائل المتاحة والمباحة كل واحد لازم يقول له الكلام اللي يناسبه عشان ناخد دين ربنا لأن الأمة لن تقدر على نهضة جادة وفي خواصرها جروح نازفة يأسا ضاعفة إحباطا هاجرا في الملمات دائمة في وجه الحاجة المسر إلى تركيز كده خلصت الورقة الورقة اسمها نحو استثمار أفضل الوقت للدكتور مصطفى السيد آه هذا وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا